أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أما بعد أهلا بكم ومع حكاية جديدة لحرف جديد مع حرف الضاد حرف الضاد العلماء قالوا أنه من أصعب حروف الهجاء خروجا من المخرج يعني حرف صعب جدا عشان كده قيل أن اللغة العربية هي لغة الضاد وقيل كلام كثير على الضاد حلقة النهاردة احنا محتاجين نعمل الضاد حلقتين ثلاثة أربعة لأن في كلام كتير لكن احنا هنختصر قدر المستطاع الضاد بتخرج منين؟ ركزوا معايا عشان في كتير من الناس ما بيعرفش يخرج الضاد مخرجها الضاد بتخرج من حافة اللسان أو إحدى حافتي اللسان مع ما يواليها من الأضراس العليا يمينا أو يسارا يعني ايه الكلام ده؟ نصلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام ده لساني يعني انا بمثل حضرتك وحضرتك ده اللسان وهنقول ان الصوابع دي هي الاضراس بص حضرتك كده دي الاضراس العليا اللي هي بتبقى هنا من الداخل بس من الداخل الفم دي الاضراس العليا وده اللسان تحقيق المخرج مهم جدا مهم ان انا احقق التقاء اللسان حافه اللسان بالاضراس العليا ازاي بص حضرتك كده ادي اللسان اهو وادي الاضراس العليا لساني هيلتصق بالاضراس العليا بالشكل ده أض أض أض أض سامعين؟ أض سامعين صوت الضاد؟ طيب الضاد مخرجها حافة اللسان مع الأضراس العليا مع ما يواليه من الأضراس العليا يمينا أو يسارا يعني ايه يمينا أو يسارا؟ يعني أنا ممكن لساني يلتصق بالأضراس العليا من جهة اليمين أو من جهة اليسار إما الأضراس العليا للناحية دي أو للناحية دي من الداخل طيب اخش على الاضراس العليا بعنف ولا بشكل فيه رفق شويه اه محتاج ان انا اخش بحكمه يعني ما ادخلش بتراخي واقول ايه آه ولا اتعامل بعنف واقول اب واعمل فيها شده لان زي ما نشوف دلوقتي ان الشده مش من صفات الضاد يبقى اخش كده بالراحه خالص كده حف حافه لسان الحافه يعني ايه الحافه الجانبيه للسان طيب نجيب بقى قول ابن الجزري والضاد من حفاته إذ واليا لضراس من أيسارا أو يمناها آه يبقى حافة اللسان الحافة الجانبية ده لساني الحافة الجانبية من هنا أو من هنا والتقائها مع الأضراس طيب صفات الضاد بقى وصفاتها قابلنا حاجات كتيرة قوي الضاد من صفاتها أول صفة تقابلني هي صفة الجهر يعني الجهر احنا بقى مش محتاجين نوضح كل مرة الجهر وانقطاع النفس بينقطع النفس اه بينقطع النفس طيب الصفه اللي بعد كده الرخاوه الرخاوه يعني ايه جريان الصوت طيب يبقى النفس جاي محمل بصوت يجي عند المخرج النفس يقف والصوت هو اللي ايه اللي يمشي يبقى الصوت بيجري في المخرج بيجري طيب الصفه اللي بعد كده وهي صفه الاستعلاء الاستعلاء معناها ان الضاد حرف مفخم بيستعلي أقصى اللسان إلى جهة لحنك الأعلى طيب الصفة اللي بعد كده هي صفة الإطباق وإحنا قلنا الإطباق ليه أربع حروف بس من ضمنهم إيه؟ الضاد اللي هم الطاء والضاد والظاء والصاد طيب يعني إيه إطباق؟ إطباق يعني التصاق جزء من اللسان بالحنك الأعلى وهو إيه؟ في المقدمة يبقى التصاق إيه؟ جزء من اللسان بالحنك الأعلى طيب ايه الصفه اللي بعد كده صفه الاصمات يعني الضاد حرف من حروف الايه الصعبه المخرج او اللي بتخرج بصعوبه والصفه الاصمات احنا قلنا صفه معنويه طب كده كام صفه يا شيخ نقولهم تاني كده وعدوا معايا جهر قطع نفس رخاوه جريان صوت استعلاء تفخيم اطباق التصاق جزء من اللسان وده بيخلي الحرف مفخم تفخيم اضافي يعني هو مفخم هنا في الصفه اللي بعديها تفخيمه يزيد شويه بعد كده الاصمات ودي الصفه الخامسه والصفه المعنويه بتزيد صفه الضاد عن الصفات الخمسه اه بتزيد صفه بتزيد صفه الاستطاله وللاسف الاستطاله كتير من الناس بيفهمها خطا يقول لك استطاله الصوت في المخرج ازاي اصلا عندي رخاوه نسبيه الاستطاله هنا معناها طول المخرج اطول مخرج امتدادا والتصاقا هو مخرج الضاد حافه اللسان بالكامل بتلتصق بالاضراس العليا كلها يبقى ده الاستطالة كتير من الناس بيفهم الاستطالة ان انا ازود صوت الضاد اقول أب... ما تعرفش تزود صوتها ما يزيدش صوتها معاك حد هيقول لي طب ما يا شيخ في كلام على الضاد انها في ضاد عربية وضاد مصرية وضاد ضائية الكلام ده ما ينفعش الكلام فيه هنا لان ده محتاج فرد لازم نقول اراء العلماء ونقول الكلام ده ونقول اختيارهم للنطق الض- الصحيح للضاد والاتفاق الكلام ده مش هيبقى مكانه هنا الكلام ده مكانه في برنامج احكام التجويد لان هنعمل فيه فرد ونجيب اراء العلماء ونفندها لكن احنا خلينا دلوقتي في الضاد اللي هي المستخدمه اللي بنقرا بيها خلاص يبقى ضاد عندي هنا ايه فيها استطاله استطاله ايه هي الصفه السادسه هي طول المخرج كتير من الناس بيفهمها انها طول الصوت لا انا عندي الرخاوه نسبيه مفيش عندي ح- حاجه اسمها رخاوه مشيها صوت مو- يعني حد في حضراتكم يجيب لي ضاد فيها طول زائد او ما ينفعش لان المخرج خلاص انا انحباسي في المخرج الصوت في المخرج بيخلي الصوت يجري فتره زمنيه اطول من التوسط طويله شويه لكن ما توصلش ابدا لانها تبقى ايه اطول من اللازم ما ينفعش حتى لا يستطيع احد ان هو يو- ي- يصل صوت الضاد انه يزود الزمن قوي طيب احنا جبنا كده ايه جبنا الست صفات واتكلمنا عليهم طيب ازاي نطبق بقى الصفات ديت على حرف الضاد خدوا بالكم من حاجه مهمه قوي ان كتير من الناس بيبدل الضاد بالظاء في تشابه كبير جدا بين صفات الظاء والضاد او نقدر نقول ان الضاد والظاء مشتركين في كل الصفات واللي بيفصل بينهم هو المخرج المخرج اه يبقى انا محتاج ان انا امكن الضاد لمخرجها عشان ما توصلش معايا لايه لابدالها بالظاء طيب نجيب الضاد بقى في حالاتها السبعه وزي ما اتفقنا تسمعوني بتركيز ويا ريت تقولوا ورايا أض سمعوا صوت الضاد أض أض ما تزيدش عن كده أض أبالغ شوية بقى عشان تسمع الصوت أكثر أض سمعت الصوت اللي هو ال- الزنة دي أو ده صوت الرخاوة بتاعت الضاد قول لله ده أنا مش سامعه كويس قوي أه لأن الضاد بيمشي صوتها فين في المخرج مخرج الضاد فين داخل الفم والإطباق صفة من صفاتها هي قرب الفكين فقرب الفكين بيخلي الصوت يمشي جوه الفم فخروجه من منتهى منتهى الكلام فين الشفتين منتهى الكلام خروج الصوت كله من الفم فبيخلي الصوت ضعيف اول ما يوصل الفم يبقى ضعيف فده اللي بيخلينا ما نسمعش الضاد بشكل قوي يبقى انا محتاج ان انا اسمع بس اتاكد ان المخرج طلع معايا وان صوت الحرف طلع اب بس حلو قوي كده نجيبها متحركه بفتح ضا متحركه بضم ضو متحركه بكسر ضي مشدده بفتح الضا مشدده بضم الضو مشدده بكسر الضي كده دول السبع حالات بتوع الضاد نلاحظ حاجه مهمه قوي ان الضاد المكسوره لسه فيها تفخيم عالي شويه عن حروف زي القاف والغين والخاء كده ليه لان الاطباق ده صفه قوه اضافيه بيخلي الحرف تفخيمه اعلى فلما يكسر يبقى برضه ايه ضعفه بيبقى اقل اما اقول قي مع القاف لكن مع الضاد ضي ما اقولش ضي ما ينفعش وكتير ناس بيبالغ يقول لك ايه ده حرف مكسور يا عم ده في ادنى مراتب التفخيم فاجيبه كده ضي لا ما ينفعش هي ضي لابد من اتباع النقل ودايما بقول ان الاصل في القران هو النقل ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيقول ضي ابدا يبقى ناخد بالنا نقول بقى الحالات بشكل سريع أض ضا ضو ضي الضا الضو الضي بس دول السبع حالات بتوع الضاد طيب ايه الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران في الضاد كتير هنقول على سبيل المثال ومن باب بيان المشتهر من الاخطاء اول خطا يقابلني هو عدم تمكين لصفه الرخاوه في الضاد لما تكون ساكنه أو المبالغة وزيادة زمن الرخاوة ده عند اللي بيقولوا إن في استطالة الاستطالة للصوت مش الاستطالة في المخرج أنتوا معايا مركزين؟ إن شاء الله مركزين اسمعوا كده فاضربوهن فاضربوهن ده الصواب فاضربوهن طب الخطأ فين فاضربوهن ده ما ينفعش انا كده عملت شدة قطعت الصوت والصوت بيجري اسمعوا التانية دي آه فاضربوهن ده كتير فاضر ايه يا عم كتير كده نظبط المسألة بقى نظبطها يا أختي بزمن الطبيعي لجريان الصوت في المخرج الزمن الطبيعي هو كده أض فض فاضربوهن طيب جميل طيب ايه الخطأ الثاني واللي بيقع فيه بعض اخواننا اللي بيقرأوا القرآن الخطأ الثاني لما تكون الضاد مشددة والضاد فيها ثقل في صعوبة في النطق في نطق الحرف لكن في ناس بقى بتبالغ قوي يعمل ايه يريح على الضاد المشدده ديت ويعمل عليها نبر جامد قوي يقول مثلا ولا الضا كانوا بيعملوا انفجار في الضاد ولا الضا ضا ايه يا عم لا نخف شويه احنا قلنا الحرف من اصعب حروف الحروف نطقا وخروجا من المخرج ما تعملش معاه بعنف العنف مع الصعوبه يخلي الحرف فيه صوت مستبشع مش مقبول ولا ينفع اتراخى اتراخى في ال- في النطق واقول ايه ولا ضال ما ينفعش حاجه تانية ما بدلش الضاد بطاء في حاله تشديد ما اقولش ولا ضالين وده مشتهر عند كتير من الناس يا اخي خد بالك انت بتبدي الحرف في القران بتبدي الضاد بطاء وابدال الضاد بطاء ده مصيبه في الموضع ده في الموضع ده مصيبه جد مصيبه عارفين ليه لان ممكن اغير معنى اما اقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين الضالين اللي هم الناظرين هو ده مقصود رب العزه هو ده معنى الكلمه معناها ايه الضالين الذين ضلوا صح وفي ناس بقى يقول لك الضاد عندنا المفروض ان هي فيها صوت الضاء وللاسف انا بهيب من خلال هذا البرنامج وهذه الحلقه بالذات من اخواننا اللي بيعلموا القران بلاش التباس صوت الضاد بالضاء اثناء التعليم كتير من معلمي القران هو ممكن يكون ما بيعرفش ينطق الضاد العربيه الضاد اللي هي ايه فيها رخاوه زياده شويه وانا مش عايز افتح الموضوع ده لان الموضوع دوت فيه كلام كتير قوي وانا بقول عشان كده بقول لكم يا ريت تتابعوا برنامج احكام التجويد احنا هنخش هنتكلم على الحروف لان في تفصيلات كتير قوي قوي قوي انا مش عايز اخوض فيها عشان زمن الحلقه اولا والحاجه الثانيه عشان ما لخبطكوش فالضاد يا ريت علموا الناس سهوله النطق بالضاد انا في ناس بسمعها بتبدل الضاد بضاء يقولوا ولا الضالين الضالين اللي هم الدائمين شو المعنى اتغير ازاي هي ولا الضالين الذين ضلوا طب التحذير منين يا شيخ اه خد بالك وخدي بالك طرف لساني وانا بنطق الضاد احنا المخرج فين حافه اللسان مع الاضراس العليا طرف لساني ده لازم يرجع ورا سنه ينجذب الى الخلف قليلا ليه لان طرف لساني ده هيلمس في ح- في مكانين اتنين لو سبته هيلمس اما في اطراف الثنايا دي الثنايا العليا اللي هم السنتين اللي في قادمه الايه الفك الس- العلوي اما انه هيلمس في الاطراف او هيلمس في الاصول يا في اول ال- آه، الثنايا يا في اخرها طيب وايه اللي هيحصل لو لمس في اطراف الثنايا هجيب ضاء لان ده مخرج الضاء والضاء حرف مش بصعوبه مخرج الضاء خروجه زي الضاد حرف اسهل فبالتالي تمكين للضاء تمكيني للضاء اقوى من تمكين للضاد او ان انا لساني يم- يلمس فين في اصول الثنايا في اخر الثنايا مع التقاء باللثه وده مخرج الطاء والطاء تمكينها اسهل عشان كده اكثر الناس بيعمل ايه يبدلها اما بطاء او بضاء فناخد بالنا ناخد بالنا عشان مسؤوليه ابدال حرف في القران احنا قلناها قبل كده وبنكرر وبنقول كل مره القرآن منزه عن الزيادة والنقصان وعن التبديل وعن التحريف ولا يجوز إبدال حرف القرآن مين يتحمل مسؤولية الكلام ده؟ أظن ما فيش حد يقدر يقول أتحمل مسؤولية الكلام دوت طيب بسرعة الخطأ اللي بعد كده إيه؟ إذا تكررت الضاد ناخد بالنا من إيه؟ ناخد بالنا من إن إحنا هنخش عليها بتراخي ما أقولش يغضضن ده الصح كتير ناس يقول ايه يغضضن يغضض يغضضن من يغضضن من لا فين الضادين لازم ابين الضادين الضاد الاولى متحركه بالضم والضاد الس- الثانيه ساكنه يبقى ابين الفرق بينهم اقول ايه يغضضن يغضضن يغضضن ضضن س- سامعينها كويس ضضن ضضن ما بقولش ضدن وكتير من الناس بيحرك الضاد احنا نسينا نتكلم على موضوع تحريك الضاد دي الضاد الساكنه كتير من الناس بيعمل لها قلقله ليه لان فيها جهر فيها انقطاع نفس فبيعمل لها شده فيقول مثلا ايه فاضربوهن فاضربوا فاضربوا ما ينفعش فاضربوهن يغضضن ضض ضض واجيب بعد كده مخرج النون طب ايه من الاخطاء التانية؟ اه الضاد لو لو جه بعديها كانت ساكنه وجه بعديها تاء او طاء خد بالك خدي بالك الخطا بيبقى ك- كبير قوي في ايه؟ في ادغامها في التاء او ادغامها في الطاء نجيب مثال طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام انا بحاول نستفيد من واحنا في الشهر الكريم دوت من ان انا كل فتره كده اذكركم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بناخد حسنات قد كده والحسنات مضاعفة في رمضان طيب نجيب مثال خضتم ضاد ساكنة بعدها تاء كتير من الناس بيقولوا خضتم خضتم لا ما ينفعش اسمعوا مني كده خضتم يبقى انا ما جيت لساني ما لمسش في مخرج التاء وانا بجيب الضاد لازم افصل بين المخرجين الاسهل ان انا اقول ايه خطم خطم خطم كاني جبت تاء مفخمه شويه بس لا لازم افصل خضتم خضتم خضتم خضتم انا بكرهها ليه عشان تفصلوا بين الضاد والتاء دي ضاد ودي تاء الضاد ده تاني حرف من حروف الهجاء في القوه اقوى حرف الطاء بعديه الضاد على طول والتاء حرف ضعيف لازم تبين قوته طيب نجيب مثال تاني عرضتم ما اقولش عرضتم عرضتم يبقى انا ضغمت ضغم كامل ابدلت الضاد بتاء أما اقول عرضتم كده تاءين هي عرضتم عرضتم عرضتم سهله والله بس محتاج ان انا امكن بقى زي ما وصفنا المخرج امكن للمخرج مثال تاني فمن اضطر مع الطاء بقى مع الطاء سهل قوي ابدالها بطاء اقول فمن اضطر فمن اضطر فين الضاد يا عم فمن اضط لا فمن اضطر فمن اضطر في فمن اضطر في فمن اضطر في سامعين الفصل بين الضاد والطاء ما اقولش فمن اضطر كده جبت طائين يبقى انا ابدلت برضه حرف القران لان الادغام ايه ان انا شلت الحرف وجبت حرف ساكن من جنس الحرف اللي بعديه على طول مماثل الحرف اللي بعديه ما ينفعش ده مش مقبول ايه تاني بشكل سريع انا قلت ان اخطاء الضاد كتيره جدا انا بحاول اختصر واجيب الايه المشتهر الضاد لما تلتقي بجيم او بنون او بلام او براء ناخد بالنا طيب لو التقت بايه بجيم واخفض جناحك واخفض جناحك كتير من الناس بيقول ايه واخفض جناحك يضغم الضاد في الطاء في ال- في الجيم ما ينفعش يا اخي يا اخي ما ينفعش اقول واخفض جناحك جبت الجيمين كده فين الضاد نجيب مثلا مثال مع النون عرضنا او عرضنا عرضنا ما اقولش عرضنا عرضنا عرضنا كده ضغمت الضاد في النون برضه خد بالك الضاد لما تيجي ساكنه خد بالك من الحروف اللي بعدها الكلام ده مع معظم حروف الجاء لكن الحروف دي بيبقى ناخد محتاجين ناخد حذرنا اكثر اضللتم مع اللام ما اقولش اضللتم اضللتم اضللتم اضللتم عندنا مثلا مع الراء ان اضرب ما اقولش ان اضرب ان اضرب ان اضرب ان اضرب ناخد بالنا يبقى انا محتاج ان انا امكن لو مكنت المخرج الضاد وحققت الصفات فيها بنأكد تاني المخارج والصفات من اهم الدروس لو مكنت المخرج ومكنت للصفات في المخرج الحرف هيطلع عندي مظبوط وما هعملش ايه لا, هق... لا لا اقع في ابدال الحرف بحرف ايه اخر واحنا اتفقنا قبل كده وقلنا ان ممكن حرفين يكونوا من مخرج واحد والفرق بينهم صفه واحده ويضيعوا ايه يبدلوا حرف بحرف مهم قوي اننا ناخد بالنا من مخرج الضاد هذا ما اعلم والله تعالى اعلى واعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل القاكم غدا مع حرف جديد وهو حرف الناس اللي مذاكره بقى ترتيب الحروف عند ابن الجزري اللام مع حرف اللام وهنتكلم ان شاء الله كلام كتير في حرف اللام مخرجه وصفاته وحالاته انتظرونا غدا باذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته